السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق الحويني.
اللغة العربية ازاي؟ قال لك نعمل حاجة اسمها الاستشراق مستشرقون بس المسألة دي عايزة ناس رجالة اختاروا مجموعة منهم وخلي بالك ان في ذلك الوقت كانت ال- كانت النهضة الأوروبية بدأت تطلع الحضارة الأوروبية الحديثة بدأت بقى تطلع في ذلك الزمان هؤلاء المحتسبون من الرهبان تركوا الحياة الجديدة وعاشوا في محاريب في جوف الصحراء يتعلمون لغة ليست لغتهم ولسانا ليس لسانهم قاعدين ليل نهار يحفروا في الصخر عشان يتعلموا اللغة العربية قال لك طب السنة دي واسعة وأنا لو عايز أشكك المسلمين في حديث طب هجيبه إزاي قال لك اعمل فهارس عملوا حاجة اسمها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ثمان مجلدات فهرسوا أحاديث كتب السنة كلها على المادة اللغوية زي القاموس العربي عايز تكشف عن أي كلمة في قاموس عربي ترد المادة لإيه للحر للفعل الثلاثي إذا كان أصله ثلاثي أو رباعي إذا كان أصله رباعي تمام فمثلا مضروب تقوم تجيب مادة ضربة طيب لما أنا بقى أجي على كتب السنة التسعة وكل كلمة في حديث أصلها فعل أكتبها يبقى أنا محتاج كم بطاقة ملايين البطاقات بل مليارات فجاء بقى أصنف كتاب مفتاح كنوز السنة ده على المادة اللغوية يقول لك إيه أبدا كل مشتقات المادة دي التي وردت في أي حديث من الأحاديث يورده لك ويقول لك في الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية الرقم الفلاني عملوا ثمان مجلدات تمام يبقى ما من حديث في الكتب التسعة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة موطأ مالك مسند أحمد بن حنبل سنن الدارمي والترمذي أدي تسعة كل حديث يقدر يجيبه بالمادة بتاعته أنت بتقرأ مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث عايز تكشف عنه هات أي كلمة فيه وردها للفعل بتاعها تلاقيها في الموضع إنما الأعمال يجيب لك عاملة ومشتقته عمل يعمل أعمال يعمل أعمالا عمولا أي كلمة خلاص تجيب كلمة أعمال تلاقي الحديث إنما الأعمال بالنيات مش عارف تجيبه في الأعمال هتلاقيه في نوى تجيب مادة نوى تلاقي الحديث فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ تجيبها في مرء مرء امرئ هتلاقي الحديث برضه ما نوى وإنما برضه فمن كانت هجرته يبقى هجرة هتمدد هجرة تلاقي في, هج في الهجرة الحديث برضه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الله أله تلاقي الحديث فيه تمام ومن كانت هجرته إلى دنيا دنا أو أصلها إيه أصلها واو تبقى دنوى هتلاقي الحديث فيه يصيبها هتلاقيها في أصاب يصيب هتلاقي الحديث برضه أو امرأة تلاقيها في مرأة تلاقي الحديث برضه ينكحها هتمدد نكحة تلاقي الحديث برضه يعني الحديث مش هيفلت هجيبه بأي كلمة فيه طب حديث أم زرع ده ثلاث صفحات يبقى هيتكرر في كم موضع عشرات المواضع وإن لم نقل مئات كل ما تجيب الفعل تلاقي الحديث علشان لما يحب يشكك في حديث يجيبه الكتاب ده فضل مدفون لا يسمح بأي كتاب للمستشرقين آنذاك أن يطبع منه أكثر من 500 نسخة علشان توزع على الرهبان في العالم ويبقى سر لحد ما اكتشف واحد من المسلمين وقع كتاب مفتاح الكنوز بتاع المعجم المفارس وقع في ايده نسخة جات له غلط فقام معربها ونشرها وكذلك كل كتب المستشرقين اللي نشرت يطلع الجماعة عندنا بقى الطابور الخامس يقول لك فضل الاستشراق على اللغة العربية شوف المستشرقين نشروا كتب قد ايه لا ده ما نشروهاش ده احنا وقعت الكتاب وقع عندنا كده بقدر الله في ايد واحد ام نشر لكن هم نشروه ما كانوش ينشروه ابدا فقال لك اذا عكر الميه من المنبع اتعكر القنوات كلها فبداوا يعكروا بقى ثقافات بداوا الكلام ده بقاله قرون والامه غافله قرون أورثت كل هذا الزخم احنا عشان نرجع بقى المسلمين للمصادر الأصلية عايزين كتائب من العلماء مش واحد ولا اثنين يقعدوا يصرخوا في الهواء كتائب من علماء ومن حق الإسلام على الجماهير إنها تمتثل وترجع وتنفذ الكلام اللي العلماء بيقولوه يبقى كده ممكن يبقى فيه يعني أنا في- كنت مرة في بلد عربي الأسماء كلها أجنبية الاسماء الاسماء اجنبيه ولما يجي يعرب يكتب الحرف الانجليزي بالعربي تلاقي محل يقول لك ايه سوبر ماركت ويكتبوا بالعربي سوبر ماركت طب دي انا لو عايز اقولها في العربي عايز ابحث عن ماركت ميم الف ر ك ت في اللغه العربيه تطلع ايه دي بقى حتى بستخدم اللغه بتاعتي بحطها كانها جزمه في رجلي يبقى اللغه بتاعتي برضه بتتناطق بالانجليزي تتناطق بلغه اعدائي دي محنه عظيمه يعني ما- في البلد دي لقيت محل مطعم ويلكم فكاتبها برضه بالعربي بس اتقرت ايه ويلكم ها ما هي ويلكم ما هي كده ويلكم برضه فبقول لصاحبي ما تيجي نت- نا- ناكل في المطعم ده فلما قلت قول قال, قال ويلكم قلت له يبقى غالي قوي ها يبقى كل الفلوس اللي في جيبك هتروح فتخيل شوف حتى اللغه العربيه يعني خلينا برضو طوعناها تتنطق برضو بالانجليزي يا جماعه احنا في محنه ومراره من ايام محمد الفاتح واكتشفوا المساله دي وقال لك العب في المصادر الاصليه هيضيع دينهم يجي يدوروا على الدين بتاعه مش هيلاقوه الكلمه الواحده لها 600 تاويل تقصد ايه بقى؟ هتلاقي جماعه رايحين للتاويل ده اهو وجماعه رايحين اهو وجماعه رايحين متى نتفق بقى؟ ما هو لكم دينكم ولي دين او لكم علمكم ولي علمي، لكم مذهبكم ولي مذهبي وخلاص وتمشي المساله. فعشان كده احنا بنقول حق الاسلام على الجماهير انهم يسمعوا الكلام. اول ما يسمع شيء من الخير يبادر ويمتثل قبل ان يلقى الله عز وجل بهذه التركه المهلهله. فعلم الحديث ده العلم اللي بيضبط بقى الدنيا كلها. ده بقى الميزان اللي يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ولا ما قالش ده ده طبعا حاجة عزيزة غالية انت لو راجل بتشتغل في الصرافة وما عندكش خبرة بال- بالدنانير المزيفة هتفقد رأس مالك لازم يبقى عندك خبرة تبص للورقة البنكنوت تقول دي م- مزيفة إذا ما عرفتش تعمل كده هتفقد رأس مالك فده ده يعني ال- ال- الكلام اللي احنا بنقوله التمييز ما أبا مين الرواه ده يطلع مين وده يطلع مين والكلام ده ده حاجة كده ايه ذرة في علم الحديث حاجة ذرة من ضمن الذرات ولكن ينبني عليها كلام كثير تمام يبقى كده ايه آه، آه، آه، بقية بن الوليد لما قال ابو محمد وبتاع ام دل تدليس الشيوخ فانطلى ذلك على شعبه فاخذه منه طالما قال حدثني ابو محمد ده هذا النوع من التدليس حرام بلاش ندخل في عداله الرواه ولو نقول كلمتين كده عشان نشبككم طيب هقول كلمتين كده عشان يبقى ايه عملنا حاجه النهارده آه، الشرط الاولاني قلنا اتصال السند خلاص اتكلمنا فيه نعم ايه اي ما هو تدليس الشيوخ ان يعمد المدلس الى شيخه سواء كان ضعيفا او له اي آه، صفه فيكنيه بغير كنيته او يلقبه بغير لقبه أو ينسبه إلى غير نسبه يعني مش غير نسبه هيبدل يعني لا يعني نسبه إلى جد غامض أو جد بعيد تماما حتى لا يفطن إليه وكان محمد بن السائب الكلبي كان بيعمل كده أحد الذين كانوا محمد بن السائب الكلبي أصلا ساقط من العلماء من كذبه بس كان بيعمل هذا النوع من التدليس آه، عدالة الرواة ده الشرط الثاني أي لا يكون الحديث صحيحا حتى يكون راويه عدلا إيه معنى العدالة قال لك تعريفها هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من الفسق وخوارم المروءة مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة نعم آه تعريف العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من الفسق من أسباب الفسق وخوارم المروءة قوادح العدالة إيه؟ ما احنا قلنا قوادح الإيه؟ قوادح اتصال السند الشرط الأولاني قوادح العدالة الكفر طبعا فلا نقبل خبر كافر الكفر الكذب رحمك الله التهمة بالكذب البدعة دول البدعة فيها تفصيل هنفصل ايه الكلام في البدعة انما الاشياء اللي فوق دي دي غير ايه العلماء يعني ايه تواتروا عليه البدعة و ألا يخالف المروءة وبرضه المروءة فيها كلام برضه فيها تفصيل يعني تمام طيب الكفر هل لو كان الرجل كافرا أو عفوا آه ال- ال- الإسلام ما هو احنا قلنا الكفر أول قادح طيب الإسلام هل هو شرط تحمل وأداء أم شرط تحمل بلا أداء أم أداء بلا تحمل طيب أنا نقول الأول يعني إيه؟ أداء وتحمل الأول عشان برضو إيه تبقى المسألة مفهومة تحمل اللي هي التلقي البطارية ضعيفة حطيتها على الطنجر شحنت يبقى البطارية تحملت الشحنة خلاص كانت فاضية أنت جيت في المسجد تطلب العلم وأنت داخل دماغك فاضي فلما خرجت خرجت بمعلومات قد كده يبقى أنت اسمك إيه؟ تحملت كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره يعني حملوا أي جاءهم نص من الله تعالى وأمروا بتنفيذه أو أمروا بالعمل به كان قبل النص خاليا بعد ما جاله النص اسمه إيه تحمل يعني أنتوا دلوقتي في مرحلة تحمل أم أداء تحمل أنا عمال إيه أديكم معلومات وأنتوا بتخزنوا تمام أنت طلعت من المسجد رحت الحي بتاعك وقمت قاعد على الترابيزة وبتكلم الناس يبقى ده اسمه إيه؟ أداء بتؤدي ما عندك يبقى العلم تحمل وأداء خلاص كده؟ جميل لما بنقول الراوي ينبغي أن يكون مسلما طيب الكفر يمنع من التحمل والأداء أم يمنع منهما جميعا؟ طيب طيب انا هخليكم تجاوبوا صح هقول لكم مثال حديث في البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال دخلت مكة قال دخلت المدينة في فداء أسرى بدر جبير بن مطعم كان كافرا فلما حصلت موقعة بدر والمسلمين أسروا المشركين عايزين يروحوا بقى يدفعوا فدية ويرجعوا الرجالة بتوعهم فكان من ضمن الوفد اللي رايح عشان يفاوض جبير بن مطعم يبقى جبير كان ايه كان كافرا فوصل دخل المدينه في صلاه المغرب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بالطور فلما وصل للمسجد سمع الايات الاتيه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال فكاد قلبي أن يطير ما استحملش الآيات دي اللي ما عندوش جواب ما يعرفش يرد 14 أم في السورة دي أم أم أم أم 14 مرة تتكرر أم كأنها وخزة لهذا الضمير الوثني وكلام ما فيش حد يعرف يجاوب عليه طب ده البخاري روى الحديث عن جبير بن مطعم جبير سمع الكلام ده وهو كافر ولا لا طب البخاري يرويه ازاي قال لك ما هو أصل الكافر يتحمل في كفره ما يشاء لكن لا يقبل أداؤه إلا إذا أسلم ولذلك كثير من الصحابة يروون لنا أشياء حدثت لهم أيام الكفر سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفروا فيجي بقى إيه ولما أسلم يوم يروي الذي سمعه أيام كان كافرا فيقبل منه إذا لا يشترط في التحمل الإسلام في, في, في التحمل لا يشترط الإسلام في التحمل بل ممكن يسمع هو كافر لكن يشترط الإسلام في الإيه؟ في الأداء لا يقبل منه الكلام إلا إذا كان مسلما خلاص كده؟ طيب احنا عندنا بقى إيه أول قوادح العدالة الكفر هيحفظ يحفظ يحفظ يحفظ صحيح بس مش هناخد منه ولا كلمة يبقى الإسلام شرط أداء وتحمل ايه رأيكم شرط أداء شوف بقى آه يبقى الإسلام شرط أداء مش شرط تحمل تمام طيب الإسلام الأول الكذب يقدح في العدالة بل هو من أعظم قوادح العدالة تسقط يسقط كلام الرجل كله إذا ثبت عليه الكذب طب إن كان يكذب في أمور الدنيا يقبل ولا يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منه أم لا قولا تمام إن ثبت جرب عليه الكذب يعني في رواية بإيه بتنسب للبخاري ولم أقف لها على سند حتى أحكم على صحتها أو ضعفها لكن هي مناسبة للمقام أنا عايز أوضح المعنى بس يعني يقولون إن البخاري سمع عن شيخ من الشيوخ وكان يشتهي أن إيه أن يأخذ منه حديثا رحل له رحلة طويلة يركب الليل والنهار لحد ما وصل فين فلان الفلاني قال والله البغلة بتاعته هربت منه وعمال يجري وراه فين حتة قال لك في الوجه ده طلع البخاري يدور عليه لقى الراجل لامم حجره وبينادي للبغل خلاص جت البغلة فك مفكرة ان حجره فيه علف في فول بقى ولا تبن ولا بتاع ولا الكلام ده البخاري طبعا بيراقب ومش عايز يدخل عليه يعني الراجل قلبه مشغول بالجحش بتاعه فيعني مش عايز ايه يقطع عليه الخلوه بتاعته او قصدي المطارده بتاعته ماشي المهم قال لك ان البخاري ايه اول جحش جاله قام ماسكه من رقبته وقام سايب ايه سايب حجره فاذا الحجر ليس فيه شيء فقال كذب على الدابه فكيف امنه على الحديث ورجع ولم ياخذ منه شيئا بعد الرحله الطويله العريضه دي طبعا الكلام ده وما نقدرش نجزم بنسبته البخاري طبعا الا اذا كان في اسناد ولكن مثل هذا التصرف حدث لعلماء اخرين في مواقف اخرى غير دي ماشي طبعا من العلماء زي احمد وغيره من, من يرفض آه ده ما يتاخدش منه اي حاجه خلاص الكذب ليه لان الاخبار يدخلها الصدق والكذب فاذا جاز ان يكذب في الخبر يبقى ايه اللي عنده ما عادش عنده حاجه رأس مال الرجل الصدق فإن كذب سقط رأس ماله كله يبقى كلام اليوم إن شاء الله تعالى عن عدالة الروح آه ذكرت في المحاضرة الماضية أن تعريف العدالة آه هو ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة فملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع معنى الملكة أنها صارت جزءا منك ملكة من كثرة ملازمتك للدين تنفيذك للنصوص صار ملكة كالتنفس مثلا التنفس ملكة يعني لا يستطيع المرء أن يستغني عنها تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع إذا يبقى لابد أن يكون إنسانا دينا فالعدالة هي الدين مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة قلنا القوادح العدالة الكفر فالكافر ليس بعدل الكذب فالكذاب ليس بعدل المتهم بالكذب ليس بعدل ساقط العدالة المبتدع ليس بعدل على تفصيل فيه يأتي إن شاء الله آه تارك المروءة ليس بعدل برضو على تفصيل يأتي إن شاء الله يبقى تكلمنا عن مسألة الكفر والإسلام وقلنا الإسلام شرط أن وذكرنا أن الإسلام شرط أداء ولا تحمل شرط أداء وأن الإنسان وهو كافر يمكن أن يسمع كلاما فيحفظه فإذا أسلم أداه فيبقى الكفر لا يمنع من التحمل الكفر لا يمنع من التحمل واحنا ذكرنا التحمل قبل ذلك وهو الاستيعاب وتلقي الكلام طيب. آه من القوادح قوادح العدالة الكذب والكذب هو أعظم الآفات على الإطلاق أعظم الآفات على الإطلاق ولا يكذب ذو مروءة فالكذاب ساقط المروءة أيضا وتأمل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه لما دخل بلد هرقل تاجرا في أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قريش قد اشتدت عليه وعلى أصحابه ووصل الخبر إلى هرقل إن في رسول وبيدعو قريش وقريش بتحاربه والكلام ده فقال التمسوا لي أحدا من أقاربه ممن له به نسب فجاء أبو سفيان ومعه جماعة من التجار كانوا داخلين يتاجروا في بلاد هرقل فقال من أنت يعني لك به نسب قال نعم لي معه نسب وأبو سفيان التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع فجلس أبو سفيان وأصحاب أبي سفيان جلسوا وراه وقال إني سائلك وقال لأصحابه إن كذبني فكذبوه داني معلومة غلط قولوا لي كذب يقول أبو سفيان هذا الشاهد بقى فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت لولا أنهم في يوم من الأيام هيقولوا لي يا كذاب كذاب ليه أنت مش فاكر لما كنا عند هرقل وكذبت طب وأنا كذبت ليه ما احنا كلنا كنا في الهوى سوا وكلنا كنا كافرين وكان من المصلحة إن أنا أبشع صورة النبي عليه الصلاة والسلام عند هرقل عشان ما يسلمش هو كمان ها فأنا اللي كنت بعمل ما بعملش لصالحي ولا بعمل ده أنا كنت بعمل للدعوة كلها كنت بعمل لقريش فأنا إذا كذبت ما كذبت لمصلحة شخصية إنما كذبت لأجل مصلحة قريش أن تظل على الكفر وإن الإسلام ما يوصلش لهرقل فهو لو أي واحد في مكان أبي سفيان هيقول حتى لو أنا كذبت ما يقدرش حد يعايرني لأن إحنا كنا كلنا كده تمام لكن أبو سفيان رجل له مروءة وصاحب المروءة لا يكذب يقول والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عيروني به في يوم الأيام فمنعته مروءته وحشمته في نفسه وبين قومه أن يكذب تمام فال فالكذاب ليس له مروءة فهو ساقط الرواية لكذبه ولقلة مروءته أيضا اللي احنا ذكرناه في آخر التعريف وقلنا هو ليه الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة آه الكذب هو آفة الأخبار لأن الخبر لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب إما أن يكون صدقا أو أن يكون كذبا ليس هناك مرحلة وسطى أو مرتبة وسطى ما بين الاثنين ما يبقاش صدق نص نص ولا كذب نص نص يا إما صدق يا إما كذب والرمي بالكذب أو التهمة بالكذب هي من أعظم أسباب الجرح وترك الرواية عن الراوي وابن معين رحمه الله كان يقول كتبنا عن الكذابين وأخرجنا به خبزا نضيجا يكتب العلم عن واحد ويكتشف انه كذاب يحطه في الفرن ويخبز عليه عيش وياكل العيش ادي معنى الكلام بتاعه كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا لاحق علماء الحديث الكذابين لاحقوهم في كل مكان لا سيما بعد الفتنه ما حدثت وقتل عثمان رضي الله عنه بدات ايه يظهر بقى اول فرقتين اسلاميتين كبيرتين وهم الخوارج والشيعه الخوارج ما كانوا يكذبون لأن الكبير عندهم كفر مخرج من الملة فمش ممكن هيكذب ويطلع من الملة الكذاب كافر والزاني كافر وشارب الخمر كافر كل من ارتكب كبيرة فهو عند الخوارج كافر فلا يتصور في أمثال هؤلاء أن يكذبوا ليه؟ لأن هذا قضاء عليه بالكفر إنما الصنف الثاني بقى فلا يوجد على بسيط الأرض أكثر كذبا منهم هم معدن الكذب وكثر فيهم الكذب والناس تعددوا طوائف عديدة بقى في الكذب فمنهم مثلا من كان يكذب لأجل المذهب الفقهي واحد مثلا بيحب الشافعي وعايز مذهب الشافعي ينتشر في الناس يكتب كذبة كده يحط للشافعي فضل ويركب للكلمة دي إسناد ويكتبها في كتابه ويطيرها تنتشر بين الناس حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويقول حديث وقد وقع هذا كان رجل كذاب قيل له الا تنظر الى ابي حنيفه الا تنظر الى الشافعي وكيف انتشر مذهبه يرضيك يعني تنتشر مذهب الشافعي على حساب مذهب ابي حنيفه قال له اصبر عليها شويه دخل المعمل فبريك له سند ومد وقام طالع لهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي ويكو يأتي في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس محمد بن إدريس ده اللي هو الشافعي الشافعي الشافعي أشر على الأمة من إبليس الشافعي ده أحمد بن حنبل ظل يدعو له في سجوده أربعين سنة يخصه بالدعاء ابنه أظن عبد الله قال يا أبتي من الشافعي إيه بقى يطلع إيه الشافعي اللي أنت بقالك أربعين سنة تدعو له في سجودك قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل عنهما من عوض ما عرفنا ناسخ الحديث ولا منسوخه ولا عرفنا بقى الخاص والعام والكلام ده إلا بعدما جلسنا شافعي ومرة الإمام أحمد طبعا كان بيجالس سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ده شيخ الشافعي برضه وشيخ الإمام أحمد وكان في عالم جليل اسمه إسحاق ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه الحنظلي كان إماما مجتهدا وله مذهب زي مذهب الأئمة الأربعة كده والإمام أحمد كان يحبه ويقول ما عبر أحد إلينا الجسر مثل إسحاق بن راهويه وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون شوف الأريحية بقى أختلف معاه ما تبحوش ولا شن عليه ولا اشتغل بقى بال... لا ولا زال الناس يختلفون خلاص المهم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قاعد جنب العمود بيدي حديث تلامذته كلهم حواليه الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه والجماعه دول. الشافعي قام عامل لنفسه حلقه وقاعد عند العمود اللي هناك ده بقى شيخه اس- سفيان بن عيينة له عمود والشافعي له عمود فإسحاق الدرهاوي داخل المسجد فلقى أحمد قاعد مع الشافعي وساب سفيان فقال له أتجلس معه وهو من أسناننا ده احنا قريبين في السن وتترك سفيان بن عيينة الإمام أحمد قال له إيه قال إن فاتك ح- إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول وأنت قاعد مع سفيان ما احنا مش اتكلمنا على العالي والنازل قبل كده آه إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده قال له الشافعي ده حاجة تانية خالص وبيتكلم في كلام غير اللي بيتكلم فيه سفيان بن عيينة فالإمام أحمد كان مغلوب على حب الشافعي لأن لأنه قال كانت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم ولذلك كان يسميها أهل مكة ناصر الحديث وأقولها محقا ولست غاليا لو كان هناك إنسان يجدر أن يقلد لكان الشافعي والأئمة كلهم أئمة أجلاء وفضلاء وأنا ما بقولش الكلام ده لأن أنا مصري والمسار وشافعي فأنا لا, لا ما- مات ما ذهبت للشافعي الحقيقة أنا جل يعني ما, ما- ما أذهب إليه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل لكن الشافعي مبهر تقرأ سيرة الشافعي تعلم أن هذه الأمة لن تموت اللي منها واحد اسمه محمد بن إدريس الشافعي فلما يجي واحد بقى أصلع كذب كذبة ذهبت كضرطة عير في فلاه يجي يقول لك أبو حنيفة سراج أمتي ويكون يأتي رجل آه، يقال له محمد بن إدريس أشر على الأمة من إبليس أه التعصب المذهبي هو اللي ودى الأمة في ده كل مجموعة عاكفة على إمام وترى أن الحق في الإمام والباطل عند الإمام التالي ولو كان حقا لعرفه هذا الإمام وغلوا في هذا غلوا فاحشا حتى آه، جمد الفقه جمد الفقه تقع مسألة من مسائل النوازل نضرب فيها لخمة مش عارفين نجيبها بسبب إيه؟ بسبب الجمود العقلي إن خلاص ركنا إلى التقليد المحض وتركنا بقى تشغيل هذا العقل طبعا بالضوابط العلمية المعروفة في أصول الفقه وغيره الأئمة القدامى أئمتنا القدامى ما كانوا يعني كانوا ينهون عن التقليد وينهون الناس عن التقليد واتباع الدليل والشيخ محمد سعيد بن سفر المدني رجل معاصر رجل يعني ميت بقاله 50 60 سنة له أرجوزة جميلة اسمها أرجوزة المهدي ذكر فيها هذا المعنى وهذا المقطع مسألة الأئمة ينهون عن تقليدهم ويقولون بل اتبعوا السنة وانظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخالفوا النبي بسبب أقوالنا يقول رحمه الله في هذه الأرجوزة وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم فالأئمة تواترت عنهم هذه الكلمات إذا صح الحديث فهو مذهبي بل بلغ من الغلو عند أتباع أبي حنيفة رحمه الله أنهم يزعمون بسبب قصة خرافية أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يجد شيئا من الإسلام وتعرض له مسائل فيحتار كيف يقضي بها فيدل على مذهب أبي حنيفة يقال له اذهب إلى في نهر كذا وفي صندوق فيه مذهب أبي حنيفة يطلع بقى الصندوق وطلع الكتب ويقعد يحكم بقى في الأمة بمذهب أبي حنيفة هذه طبعا فرية صلعاء شوهاء لا قيمة لها ولذلك الشيخ محمد سعيد صقر برضو أشار إلى هذه الفرية قال واعجب لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي يطلع في الناس يحكم بإيه بمذهب أبي حنيفة فلما يطلع واحد بقى بسبب الخلافات المذهبية ألفوا قصص ويألفوا أحاديث ويركبوا لها أسانيد ويفشونها في الأمة كل واحد يرى أن إمامه أولى بالتقليد من فلان يقوم حاطط له حديث ومطيره في الأمة وأنت هتعارض النبي لما يقول لك أبو حنيفة سراج أمتي أنت هتعارض النبي هتكفر يا راجل خلاص وحط الحديث ويمضي الحديث في الناس ويدخل في الكتب والكلام ده والعالم اللي مش عارفين لا صحيح ولا ضعيف كل ما يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ايه يعتبر انه النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويتدين به برضه ده برضه عشان بعرفكم علم الحديث مهم قد ايه ومهم ازاي وان مفيش حد ممكن يخدعك في طوائف اخرى كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم زي الجماعه الايه الجماعه البياعين في احاديث موضوعه موجوده واحد فكهاني مثلا كاتب على باب الدكان قال صلى الله عليه وسلم ربيع أمتي في العنب والبطيخ ده حديث أنا مش مألفه يعني ده حديث موجود حديث موضوع ربيع أمتي في العنب والبطيخ لو الراجل ده بيفهم شوية كان قال ربيع أمتي في العنب والمشمش يبقى لا لها ملهاش ربيع مش لما واحد يقول لك على حاجة مش هتعملها تقول له في المشمش مثلا أو تقول له في العنب يعني بقابلني يعني فيبقى ربيع أمتي في العنب والمشمش يعني لا ربيع له أهو ده واحد مثلا عايز يراوي بطيخ يراجع عنب يقوم كاتب لي حديث على الإيه؟ على ال وفي حكاية الشيخ ناصر شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حكاها لي يعني قال لي تعرف قصة من دخل من أكل اليخنة دخل الجنة قلت له لا قال لي خذها مني بعلو فحكى لي بقى الحكاية بتاع رجل وضاع وضع حديثا واحد انتوا عارفين اليخني اللي هي عبارة عن البصل المطبوخ في صلصة بس تحط عليه بقى قراميط وسمك وبتاع مش عارف ايه لا بأس لا جناح أهو مذهب في الأكل ماشي لكن هو ايه اليخني أصله عبارة عن البصل المقطع في المطبوخ في الصلصة فكان في راجل بقى بيبيع الكلام ده يجي يوم الجمعة يقوم عامل ايه حله كبيره قوي وفيها الكلام ده واي حد يجي ايه يديله ايه مغرفه مغرفتين مثلا بدرهم ولا بتاع المهم ان الراجل ده في يوم من الايام عمل المساله دي اذا عالم دخل وصلوا وما كلوش والجمعه اللي بعدها صلوا وما كلوش وبتاع هيجوع فشكى الكلام ده لمين؟ لامام المسجد راجل خطيب قال له وضع كذا كذا كذا كذا قال له مالكش دعوه انا هحل لك المشكله دي طلع المنبر وخطب وبتاع والنار ومش النار والجنه ومش عارف ايه وبعدين العاده يعني ايه يقول لك بيختم الخطبه بحديث وهو بقى منفعل وبيتكلم قال روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعا روينا دي معناها ان في اسناد وهو طويل ومش عايز يقوله يعني عايز يختصر يعني انه قال من اكل ليخنا دخل الجنه طبعا الناس طلعوا من الجامع لحسوا لحسوا الحل كل واحد عايز يدخل الجنه وبتاع تمام اهو الراجل ده الف الايه الف الحديث ده عشان يروج مش عارفين خد عموله قد ايه الله اعلم مش عارفين يعني فده نمط من الانماط راجل مغفل وكان الجماعه الكراميه ما فرقه من الفرق يعني يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نكذب له لا عليه نحن نكذب له لا عليه هو أنا لما ألف حديث وأقول مثلا يعني كده من صام أول رجب ده كان له في الجنة كذا وكذا وكذا وكذا هم الناس لما صابت أنا حطيت في جيبي فلوس هو مين المستفيد بالصيام مش هم فأنا بكذب له بكذب للنبي ما بكذبش لنفسي ولا ولا أنا ليا مصلحة ولا أنا مستفيد من المسألة دي أنا. هذا المغفل ما يعرفش أنه بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا لأن معنى ذلك أن شريعته ناقصة وليس في الشريعة ما يحفز الناس على الصيام فجاء هو فاستكملها من بعد ده ناس مثلا يقول لك ايه يدعون الى الخير زي نوح ابن ابي مريم ابو عصمه وده نمط ثالث برضه من الجماعه الكذابين نوح ابن ابي مريم ده كان من اصحاب ابي حنيفه وكان يقال له نوح الجامع لأنه عنده علوم كثيرة عنده في الفقه والتفسير والسير والقرآن والبتاع ده ولكنه كان كذابا قال ابن حبان فيه جمع كل شيء إلا الصدق هو اسمه لوح الجامع فهو ايه العلماء الحديث اللي بيبقى لهم طرف كده يبقى نوح الجامع يجيب كلمة تناسب كلمة جامع زي في واحد اسمه حرام بن عثمان كذاب سئل الشافعي عنه قال الرواية عن حرام حرام كده يعني وفي واحد اسمه حبة ابن جوين العرني يقول ابن الجوزي حبة لا يساوي حبة كده عندهم ايه عندهم تعبيرات لطيفة كده فده جمع كل شيء إلا الصدق عمل إيه نوح الجامع ده عمل مصيبة سود وطبعا أنا برضو أقولها لأحذركم وأحذر بالذات الناس الواعظين اللي هم بيطلعوا يعظوا الناس على المنابر أو يدوا دروس أو الكلام قيل له أرأيت قد أقبل الناس على فقه ابي حنيفه ومغازي ابن اسحاق وتركوا القران وتركوا القران قال له طيب ماشي هحل لك المشكله دي وقعد بقى سهران مسك القران ايه ايه سوره سوره ما من سوره الا يضع لها فضلا من قرأ سورة كذا فله كذا من قرأ سورة كذا فله كذا عايز تعرف الأحاديث دي فين هتلاقيها في تفسير النسف والخازن والكشاف للزمخشري وتلاقيها في تفسير الكبير لفخر الرازي وتلاقيها في تفسير أبي السعود وكل هؤلاء الذين لا يعرفون قبيلا من دبير في مسألة الحديث الصحيح بالذات الكشاف للزمخشري وأبو السعود أبو السعود ده يعني كل آه كل سورة لازم يختمها بحديث الأحاديث دي كلها من وضع الكذابين أمثال نوح بن ابي مريم بل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفضائل السور لا يصل الى خمس وعشرين حديثا ومع فضائل بعض الايات المساله ما تكملش خمسه وثلاثين اربعين حديث ده بقى مئات الاحاديث فسئل عن ذلك فقال ايه قال لما رايت الناس انشغلوا بفقه ابي حنيفه ومغازي بن اسحاق وضعت هذه حسبة لله تكذب وعايز حسبة لله كمان ده بيفكرني بال بالحكاية اللي بتقول إن في واحدة ست كان فيها قتال قتلة في بلد فقتل راجل في البلد فجت مرات الراجل بعد ما ترملت راحت لواحد ايه الناس بيستأجرونه لقتل من يريدون فتوة كده فقالت له والله الراجل فلان الفلاني قتل جوزي وأنا عايزاك تقتله فلا تدفعي كام بكت وعيطت وبتاع وقالت له ده انا بجري على ايتام وغلبانه وما عنديش حاجه فالراجل القاتل ده اللي بيستاجره رق قلبه وقال ساقتله لوجه الله ها لوجه الله يعني بيقتل وعايز يؤجر كمان اهو ده بقى ده يقول لك يقعد يكذب ليل نهار ويألف الكذب وبعدين يجي يقول لك ايه حسبة لله عز وجل أهو ده بقى الذين يكذبون نحن نكذب له لا عليه هذه طائفة من الطوائف العالم اللي كانوا بيكذبوا من الطوائف التي نشرت الكذب بصورة كبيرة جدا القصاص القصاص اللي هم بيقعدوا في الموالد يقولوا حواديت ويجيبوا قصص ويقول لك واحد من الجماعة القصاص بيقول لي مرة إيه بيقول لي أنت تعرف إن الشفة العليا للجمل مقطوعة ليه؟ الجمل البعير شفته اللي فوق مقطوعة كده قلت له ليه؟ قال لي أصل مرة جمل جه يشتكي للنبي قام قايل له هس وقام حاطط إيده أهو قام اتشفت الجمل مقطوعة طبعا الناس العوام يقعدوا صعبوا بقى يا سلام على كده مفيش أروع من كده العوام كلهم عايشين على الخرافات وكل ما الخرافات تزيد المجلس يبقى لذيذ وحلو ويبقى مش عايزينك تبطل كلام او الجماعه القصاص بتوع الموالد والكلام ده ياما الفوا الفوا احاديث والفوا قصص والكلام ده ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم مره العتابي احد الايه القصاص العتابي عفوا راى رجلا ممن يقص ياكل على قارعه الطريق فقال له يعني انت راجل بتقص ومحترم يعني لما تقعد تاكل كده على قارعه الطريق والناس يشوفوك كده عيب فالراجل قال له ايه قال أرأيت إن كان في بيتك بقر عندك لمؤاخذة زريبة مواشي أكنت تحتشم أن تأكل أمامها يعني أنت ممكن تتكس من الجاموسة و- وما ت- وتقول ما تاكلش في الزريبة أحسن الجاموسة هتشوفني أو البقرة هتشوفني أنت ممكن تقول كده قال له لا قال له اصبر حتى أعلمك أنهم بقر خلاص أكل ومال بطنه وقام رايع بقى عشان إيه عشان يقص بقى على الناس العالم اللي جاي راكبين بعض دول المهم حكاية في حكاية في حكاية وبعدين قام قايل ايه؟ روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. قال فما بقي أحد إلا أخرج لسانه يريد أن يصل بها إلى إيه؟ إلى أرنبة أنفه. فالتفت إليه وقال: ألم أعلمك أنهم بقر؟ أهو ده رأي القاص في الجماعة اللي بيديله فلوس يعني الجماعة اللي هو عايش عليهم هو ده رأيه الشخصي فيهم فالجماعة دول بقى قصوا وقالوا أحاديث لا آخر لها من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الخلافات السياسية ما بين الأمراء والكلام ده والاقتتال وده برضه كان برضه جماعة منافقين يروحوا هنا يروحوا هنا برضه يألف لحديث مرة كان في ال- أظن الرشيد أو المأمون أو واحد من الخلفاء دخل عليه واحد اسمه آه، عثمان بن غياث فأمير المؤمنين ده بيلعب بالحمام هوايته يلعب بالحمام تعرف ساعة ما يقول خلي حمام يحارب آه، حمامة ومش عارف ايه وبتاع ويعمل معركة يعني ايه كانوا إيه بيحبوا يلعبوا الحمام يتسلوا بيه يعني. فهو داخل على أمير المؤمنين فواحد من الحاشية إياهم ده قال له ايه قل لأمير المؤمنين حديثا في الحمام انا هندخل الاقي ليه بيلعب بيلي ادي له حديث في البيلي الناس بيلعب صلح ولا بيلعب اي حاجه ادور له على اي حاجه ها هو عايز كده بيلعب بالحمام وعايزين برضو كده نقول له يعني انك انت برضو حتى في لعبك بتتقي الله وفي لعبك متبع للشرع فقول لنا حديث في الحمام تمام المهم دخل عثمان بن غياث دهوت قال بيلعب بالحمام وبتاع المهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاث الحديث لا سبق إلا في ثلاث نصل أو خف أو حافر السبق اللي هو الجائزة لا جائزة إلا في ثلاث حاجات الخف إن اتنين يركبوا كل واحد يركب بعير ويتسابقوا لأن بي- ده بنستخدمه في القتال الكر والفر وبتاع محتاجين لحد المسألة دي أو نصل السهم يعني محتاجين ننشن وبتاع وده محتاجينه برضه في الحرب او حافر اللي هو الخيل برضه هنطلع سبق بالخيل احنا الاثنين قبال بعض برضه بنستفيد برضه فيه في الايه في الحرب فالحديث لا سبق الحديث صحيح يعني لا سبق الا في ثلاث الكذاب ده عايز يزود فقام شايل ثلاث تمام بقى الحديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر او جناح قام مزود ايه؟ او جناح عشان الحمام له جناحات. تمام كده؟ المهم الروايه بتقول وارجو الا تكون صحيحه لكن العلماء بيذكروها في الوضع واسباب الوضع والوضاعين واصنافهم والكلام ده. فالروايه بتقول ان الايه؟ المهدي اظن اداله 10000 بعد ما الراجل خد السره ومشي قال المهدي اشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله ثم أمر بذبح الحمام طب مين اللي عايز يتقطع رقبته المفتري دهوت ولا الحمام ها ماشي قطع رقبة الحمام وحشاه فريك وكاله ماشي مش مشكلة لكن الح... اللص دهوت اللي سرق ده وحاطط في الدين ما ليس منه أديله عشرة آلاف كمان وكمان اسيبه وانا عارف انه كذاب واقول له قفاك قفا كذاب على رسول الله المفروض كنت اجيبه واعلمه الادب واعرفه ازاي يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام فده صنف من اصناف الوضاعين جماعه المنافقون المتزلفون اي حاجه يجيب لها حديث وبتاع والكلام ده ورستق المسائل عشان العطاء والمدد يفضل ايه يفضل شغال انماط كثيره وصلوا ل 14 نمط العلماء وصلوهم تخيل 14 نمط كل واحد يكذب له 10000 20000 حديث ده في واحد اسمه عبد الكريم بن ابي العوجاء الراجل ده لوحده ألف على النبي 12 ألف حديث تخيل 12 ألف حديث يحل الحرام ويحرم الحلال عشان كده لما خدوه عشان يشنقوه ويعني ينفذوا في الحد قال كيف تفعلون عفوا عبد الكريم بن عوجاء ده وضع 4000 ده في ثلاثة هم اللي وضعوا 12000 ابن عبد الكريم بن أمير عوجاء ده وضع 4000 حديث لوحده اه قال كيف تفعلون بأربعة آلاف حديث بثثتها فيكم بثثتها فيكم قاعد يجيب أسانيد ويركب ويعمل كتب وصحف وبتاع والجماعة المحدثين الرواه ياخد ياخدوا يقولوا في بلدهم وبلد بلاد قال له تعمل ايه في 4000 حديث حرمت فيها الحلال واحللت فيها الحرام فقال له وكيف انت بابن المبارك وابي اسحاق الفزاري يتخللانها فيخرجانها واحده واحده ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك الاحاديث الموضوعه ايه العمل فيها دي كتير قوي قال تعيش لها الجهابذه ليس هناك حديث انطلى على الأمة أبدا جميعا لم يكتشفه أحد ده مستحيل وما حصلش ممكن ينطلي على جماعة لكن يكتشف جماعة آخرون إنما الأمة كلها واحد يكذب حديث يكذب كذب ويألف حديث على النبي صلى الله عليه وسلم وينطلي على الأمة ومفيش حد يكتشفه دي ما حصلتش أبدا إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت خلاص مش ممكن ايه كذب ينطلي ويمر على الامه كلها والا لضاعت الحجه بنو اسرائيل كان النبي منهم ينزل بنو اسرائيل يحرفوا الله عز وجل ينزل يبعث نبي تاني عشان يصحح الكذب اللي هم عملوه طب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني مات وهو خاتم النبيين لابد أن يحفظ الله عز وجل الكتاب والسنة حتى تقوم الحجة على الناس فالقصد أن 14 صنف من أصناف الوضاعين كل واحد وضع له عدة ألوف وبثها ده بخلاف خطأ الرواة الصادقين ولكن مغفل حفظه ضعيف اشتبه عليه دخل له حديث في حديث الكلام ده فيبقى عندنا الزخم لا آخر له أحاديث موضوعة وأحاديث منكرة وحديث مثلا شاذه والكلام ده يبقى يبقى انتوا وانتوا بتقراوا في الكتب لازم يبقى لك حد تراجعه بالذات اخواننا اللي بيصعدوا المنابر او بيدوا المحاضرات صار هذا واجبا عليهم واجبا عليهم زي التجار ما فقه البيوع فرض عين بالنسبه لهم عشان ما يعملش اي صفقات يعني باطله او حرام او الكلام ده اما ان يتعلم فقه البيوع واما ان يكون بصحبه عالم يساله عن كل صفقه يريد ان يفعلها هذا فرض عين عليه ان يفعل كذلك الرجل اللي بيتصدر يعلم الناس يطلع المنابر يدي محاضرات قبل ان ياتي المسجد لابد ان يتاكد من صحه احاديثه التي سينسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الكذب عليه ليس ككذب على أحد وقال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين فالقصد أن الكذب يقدح في الراوي يسقطه من حالق ده ملوش حل كذاب ملوش حل ده حتى لو كذب في أحاديث الناس فالمذهب الذي يعني اعتقده راجحا في المسألة دي ألا يقبل شيء من حديثه لو جرب عليه الكذب في أحاديث الناس لا يقبل شيء منه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم اليوم عن البدعة وعلى عن البدعة وعلاقتها تسجيلات الإلاف الإسلامية العدالة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اختلفت الأمة أو بالأحرى بعد مقتل عمر رضي الله عنه وانكسر قفل باب الفتنة كما هو معروف وولي عثمان بن عفان رضي الله عنه بدأ يحصل نوع من الامتعاط والاعتراض كمل ذلك بمقتل عثمان رضي الله عنه والخلاف الكثير ما بين المسلمين حتى أدى ذلك إلى مقتل علي أيضا رضي الله عنه وانقسمت الأمة إلى فرق ظهرت فرقة الخوارج وفرقة الشيعة في مبدأ الفرق الإسلامية وفي أواخر حياة الصحابة ظهر القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف وتبرأ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخدري وجماعة ثم لا زالت البدع تفشو وتظهر حتى ظهر مبتدعة في مقابل أهل السنة فنظر العلماء في بدعة المبتدع هل هذا الرجل المبتدع الذي حاد عن طريق الصواب عن طريق السنة هل هذا الرجل يقبل منه شيء يرويه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فالعلماء قالوا البدعة إذا كانت مكفرة أو مفسقة هذه تقدح في العدالة لأن طبعا احنا قلنا الكفر خرج ببدعته من الإسلام يقدح فسق ببدعته يقدح كالذي يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منها بالقرآن بما برأها منه بالقرآن فيأتي يقول عائشة ليست محصنة والقرآن نزل ببراءتها ده كافر فإن رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما برأه الله عز وجل بما برأهن الله عز وجل منه هذا فسق الذي يسب الصحابة يفسق فاسق ولذلك لم يقبل العلماء رواية الروافض إنما قبلوا رواية الشيعة بالمفهوم القديم لأن المفهوم القديم للشيعة من كان يفضل عليا على عثمان بس ده اسمه شيعي زمان يعني فإن سب أبا بكر وعمر فيسمى رافضيا الروافض لا تقبل روايتهم أصلا ليه؟ فسقوا والفسق ده أحد إيه؟ قوادح العدالة يسقط عدالة البني آدم يبقى كلامنا الآن بالنسبة لأناس فيهم بدعة لكنهم صادقون في أنفسهم لا يكذبون ومع ذلك هم ضابطون حافظون لما يروون العلماء انقسموا فريقين على حسب تقسيم هؤلاء قال لك الفريق ده اللي احنا بنقول صادقون ضابطون هو ده المبتدع اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي قال لك دول ينقسموا الى قسمين القسم الاولاني الداعية إلى بدعته الراجل مش قاعد ساكت كل ما قابل حد عايز يقنعه بالبدعة بتاعته إن دي هي الصواب وهي السنة وتدخل الجنة ومش عارف إيه والكلام ده فلا يلقى أحدا إلا دعاه إلى انتحال هذه البدعة ده القسم الأولاني القسم الثاني مبتدع في نفسه ولكنه لا يدعو أحدا إلى بدعته الصنف الأولاني الداعية إلى البدعة ابن حبان أحد أئمة الحديث نقل إجماع العلماء على ترك الرواية عنه قال لك نقبل من من المبتدع اللي هو غير الغالي الذي لا يدعو إلى بدعته ده اللي نقبل الكلام منه خلي بالك من الكلام احنا قلنا بشرط الجماعة اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي وبنقسمهم لقسمين شرط انهم ايه أنهم صادقون ضابطون برضه عشان ما يلتبس عليك لأن مبحث البدعة ما أقدرش أفصله في في جلسة لأنه عايز إيه؟ عايز جلسات طويلة وإحنا بنفتح عيون الناس لعلم الحديث وجمال علم الحديث ده مهمة هذه الدروس وإن كانت المسألة جاءت على خلاف ما هو متوقع لا مني ولا من الوزارة يعني المسألة علم مصطلح الحديث ده كان في الأصل مترتب لعشر عشرين بس أقعد معاهم وآخد ودي كده وأتكلم بالكلام المصطلحات الغليظة فقدر الله عز وجل وفتحت أفئدة المستمعين لعلم الحديث فاعتبرت أن هذا نوعا من الفتح إن العلم ده يدخل قلوب العامة ويحسوا إن فيه علم الحديث والكلام ده ده أنا بعتبره أهم ألف مرة وأجود في فائدته من ان احنا ندرس لعشرة او 15 فكلامنا دلوقتي في المبتدع الصادق الضابط قال لك ال- ال- النوع ده قسمين واحد غالي في بدعته يدعو داعية والتاني ساكت و- وكلاهما صادق ضابط طب ابن حبان لما نقل الإجماع على رد رواية الداعية إلى البدعة طب ليه مع إن مدار الرواية كلها على الصدق والضبط طالما دول متوفرين في الراوي ده هو ليه نرد روايته أليس هذا ظلما له وإزاي علماء الحديث يعملوا حاجة زي كده قال لك رد روايته زجرا له ولأن ما عنده من الحديث موجود عند أهل السنة ها قال لك أنا لما أ- أرد الرواية بتاعته ويلاقي نفسه لحد بيقول له فين العلم ولا فين الحديث والرحلة بتاعته راحت هباء منثورا يقوم يلم الدور شوية إذا ما كانش عايز يطلع من البدعة يسكت يخرس بدل ما هو عمال يدعو للناس وادعو الناس للبدعه وكل ما ي- فكان يقعد يدعوهم للبدعه لا انا عايز يبقى من النوع الثاني الساكت كنوع من زجره واخماد ذكره تمام يعني انا لا ارد روايته باطلاق انما رد الروايه انما هو زجر له عن بدعته لا سيما والذي عنده من الحديث موجود عند غيره من الناس الفضلاء المستقيمين فأنا هاخد العلم من المستقيمين ولن آخذه من هؤلاء المنحرفين طيب سؤال افترض أن هذا المبتدع عنده رواية ليست عند أحد من أهل السنة كان بعض العلماء كالجوز جاني كالجوز جاني إسحاق بن إبراهيم أحد مشايخ النسائي كان ناصبيا غاليا الناصبي ضد الشيعي على طول الناصبي اللي هو ينصر عثمان بن عفان الشيعي الذي يحط على عثمان وينصر علي هما الاثنين ضد بعض يقولون ان الجوزجاني مره بيدي درس لتلامذته فجاءت الجاريه معها فروج فرخه او ديك وقالت مفيش حد يذبح لنا الديك ده ولا واحد ذبح الديك فصفق بيديه وقال علي بن أبي طالب يذبح عشرين ألفا في ضحوة من نهار وفروج لا يجد من يذبحه ناصبي خلاص يعني ضد ايه ضد الشيعة على طول فالجزداني ده الناصبي ده قال في كتاب في مقدمة كتاب له اسمه الجرح والتعديل ومنهم مبتدع مخذول في بدعته متنكب سواء السبيل وقعد يقول الفاظ زي كده عنده سنه ليست عند غيره فليس لنا حيله في قبول حديثه قال ده غصب عننا هناخده قال لك ليه قال لك لان مصلحه حفظ السنه مقدمه على مصلحه هجره طب احنا قبلناها منه ليه هو مبتدع؟ لان احنا اشترطنا ان يكون صادقا وان يكون ضابطا. طالما انه صادق وضابط لو عنده روايه عند اهل السنه انا هسيبه. هسيبه كده يجتر احزانه ويبكي على نفسه ان هو ضيع عمره. طب لو عنده حاجه مش عند اهل السنه قال لك لا حفظ السنه مقدم. يبقى انا هاخد الحديث اللي عنده واحتج بيه. أما النوع الثاني من المبتدعة اللي هو مبتدع وساكت يتكلمش قال لك دول نقبل روايتهم بالإجماع خلاص كده يبقى المسألة بالنسبة للمبتدع فيه تفصيل إذا كانت البدعة مكفرة ده يبقى طالع بره خالص مفسقة ده يبقى طالع بره هو كمان ده احنا ما بنتكلمش عن النوعين دول إنما نحن نتكلم على مبتدع صادق اللهجة ضابط في حفظه فقمنا مقسمينه قسمين غالي وهو داعي يا ممن يدعو الى بدعته ورجل اخر ساكن مبتدع بس في حاله الاولاني قلنا نرد روايته اذا كان روايته دي موجوده عند اهل السنه زجرا له فاذا لم يكن عند اهل السنه روايه من روايات هذا يبقى يقدم ايه مصلحة حفظ السنة ناخد الرواية بتاعته على مق... على هجره إنما النوع الثاني وهو الساكن اللي في حاله ده يقبل إيه حديثه بالإجماع يبقى خوارم المروءة المروءة دي ملكة فيها رعاية للعرف عرف الناس فلو مثلا بلد محافظ وجيد واحد يمشي بشرط في الشارع ده يبقى مخروم المروءة ليه؟ خالف عرف الناس لأن المروءة ترج يرجع في تقديرها إلى العرف ولذلك قلنا المروءة فيها تفصيل ليه؟ لأن ما يكون عرفا في بلد لا يكون عرفا في بلد آخر المروءات بتخ... الأعراف بتختلف فلرب شيء مقدوح في مروءته رب رجل مقدوح في مروءته بفعل معين في بلد يكون هذا الفعل هو المروءة أو على الأقل لا اعتراض عليه في بلد آخر خلاص يعني مثلا إذا رجل مثلا قبل امرأة في الشارع هنا عيب إذا راح هناك في أي بلد من بلاد الغرب وقبلها عادي خالص ده هم يعتبرون تقبيل الرجال بعضهم لبعض شذوذا بيقرفوا منه بي- بيرجعوا لما راجل يقابل راجل وياخده بالحضن ويقبله ده يعتبر قمة العيب عندهم شوف الدنيا مختلفة ازاي طبعا انا ده مش مثل انا بضربه لان ده كافر واحنا مسلمين والاصل ان المسألة مضروبة للمسلم في بلاد المسلمين بس يعني لكن انا بس ايه ده حاجة أع- اعرفك الدنيا مختلفة ازاي كان زمان أبو الطيب الوشاء له كتاب اسمه الظرف والظرفاء كان من خوارم المروءة آنذاك أن يلتفت الرجل في الطريق وهو ماشي يبص يمين يبص شمال لأنه لم يكن ينظر آنذاك إلا اللص خلاص طب دلوقتي احنا في زماننا اللي فيه سيارات إذا ما بصيتش يمين ولا شمال قبل ما تعدي الشارع هتروح في شوربة ماجي ها هتروح لكن زمان هو كان يخاف إيه؟ جحش يصدمه مثلا ولا حمار يركب عليه ولا يخبطه راسه ولا يرفصه ولا الكلام ده ما كانش موجود الكلام ده فكان زمان اه الالتفات في الطريق كان قادحا في المروءه احنا عندنا دلوقتي لا ما يقدحش في المروءه قبل ما تتلفت والكلام ده فيه مش مشاكل فالمروءه تختلف من بلد الى بلد عشان كده ايه يبقى ننظر الى ضابط المروءه فيسقط تسقط عدالة راو في بلد لمخالفته مروءة وعرف أهل البلد وإن كنا لا نسقط بهذا السبب عدالة راو آخر في بلد آخر تمام كده ده فيما يتعلق بمسألة الإيه العدالة ندخل بقى في الضبط إيه بقى الضبط ما احنا قلنا بقى شروط الحديث الصحيح خمسة اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة اتصال السند يقدح فيه أن يكون معلقا أو معضلا أو مرسلا أو منقطعا أو مدلسا ما شاء الله ده حاجة كده تمام طيب العدالة قوادحها كفر كذب تهمة بالكذب البدعة وخوارم المروءة على تفصيل فيهما احنا ذكرناه على سبيل الإجمال يأتي بقى الضبط الضبط هو حفظ ما يتحمله الراوي ويظل على هذا الحفظ إلى وقت الأداء أنت دلوقتي راوي أنت في حال التحمل ولا الأداء دلوقتي؟ وانا جميل قوي التحمل ان تتلقى الكلام واحد بيقول لك وانت عمال ايه تحفظ قال لك الضبط انك انت الكلام اللي سمعته تحفظه وتفضل حافظه كده على طول الى وقت الاداء لما تقعد تقول حدثني فلان يبقى حفظك لا يتغير اذا حفظك تغير وقعدت بقى تسقط كلمات من النص وتبدل كلام بكلام يبقى العلماء يقول لك لا ده مش حافظ هذا ليس ضابطا طبعا الحفظ على قسمين حفظ صدر وحفظ كتاب حفظ الصدر ان تحفظ الكلام في صدرك زي ما بتحفظ القران ما القران ده حفظ ايه حفظ صدر يعني هذا ال- القرآن نوقش في صدرك منين ما تستدعيه وعايز تقول القرآن تعرف تجيبه وحفظ الصدر كان فاشيا في العرب كانوا أمة حافظة لدرجة إن مثلا الإمام أحمد بن حنبل مثلا كان يحفظ ألف ألف حديث ألف ألف يعني قد إيه؟ مليون طبعا كلمة حديث مش المقصود بها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لأن كل كلام يروى بسند فهو حديث فشوف بقى يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابع التابعين و... كل كلام وصل للإمام بإسناد اسمه حديث يبقى لما الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث بإسناد ومتن لا يدخل له إسناد في إسناد ولا متن في متن أبدا مع الألف ألف دي ومن أول ما تلقى العلم وهو صغير لحد ما مات سنه كام وسبعين سنة حفظه يعني مئة بالمئة وده إمام إمام راوي واحد ولا إمام واحد من الأمة دي كلها لكن يسوء حفظه أو إن هو يسقط كلام أو ينسى المتن أو يدخل إسناد في إسناد ده على طول يص- يصيمونه بسوء الحفظ زي ما الخطيب البغدادي بيروي في تاريخ بغداد في ترجمة عكرمة في تر- عفوا في ترجمة أشعب تعرفين أشعب أشعب المحتال الذي يضرب به المثل في ال- في الأكل والشره في الأكل أشعب ده تصور إنه كان من أيام عكرمة الراوي عن ابن عباس يعني عالي الطبقة أدرك التابعين والكلام ده قالوا له يا أشعب أنت تفضل طول عمرك كده مفجوع وطول عمرك نفسك تاكل اعمل حاجة كويسة أدركت عكرمة وأدركت الناس هلا جلست في مسجد وقلت أي مجلس تحديث فكأنه سخن كده وبتاع قال لهم ماشي أنا في اليوم الفلاني هعمل لكم مجلس وبعدين قعد الم- المسجد كله امتلأ عكرمة يحدث ايه ده ده ما بقي الا الدجال يخرج بقى لان آية من الآيات ان عكرمة يحدث فالجامع ان ان اشعب يحدث فالجامع كله جاي يشوف اشعب ده هيقول ايه النهارده فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت ها يا أشعب خصلتان في المؤمن آه قال خصلتان في المؤمن يدخل بهما الجنة وسكت ها يا أشعب قال أما الأولى فنسيها عكرمة ونسيت الثانية والسلام عليكم ورحمة الله ده بقى ده بقى لما نحب بقى ن- ن- نقول ده يطلع ايه بقى؟ طبعا ده سيء الحفظ ده يدخل بقى ايه؟ حديثه يبقى ضعيف لاختلال ضبطه. لاختلال ضبطه. يبقى انا عشان اكون راوي ضابط حافظ لابد الا يتغير حفظي للكلام من وقت الايه التحمل الى وقت الايه؟ الى وقت الاداء. يقدح في الضبط امور. إذا وجدت في الراوي لا يقال ضابط يقدح فيه الغفلة واحد مش قاعد كده مش مركز زي مين؟ زي ثابت بن موسى الزاهد طبعا آه، الج- الرواة سيئو الحفظ كثيرون لكن ده مثال عشان أوري لك كيف غفل ثابت بن موسى الزاهد قيل له الزاهد بسبب إيه؟ بسبب زهده وإقباله على الآخرة والكلام ده لكنه مغفل مغفل يعني إيه؟ يعني غير ضابط مرة دخل المسجد وشريك بن عبد الله النخعي أحد الرواه برضو عندهم سوء حفظ يحدث قال إيه شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيبص لقى ثابت بن موسى الزاهد على باب الجامع وثابت ده طبعا ايه كما قلت زاهد فشريك كان عنده م- دعابة كده بيحب يهزر يعني فلما شاف ثابت قام قايل له ايه من حسن من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار عايز يقول له انت وشك منور وطول الليل بتصلي والكلام ده أم ثابت فكر إن هو ده الحديث ما هو شريك قال إيه قال حدثنا الأعمش كل ده وثابت واقف على الباب وشريك هيخلص الإسناد وبعدين يهزر معاه يعني فكل ده هو ثابت واقف وشريك بمل الطلبة حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبعدين أم متجه بالكلام لمين لثابت قال له من صلى بالليل حسن وجوب النهار فظن ثابت ان هو ده متن الحديث لان شريك وقف على ايه على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خارج من المسجد يقول حدثنا شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار طب النبي قال الكلام ده لا ظنه ثابت بن موسى زايد حديثا لغفلته رجل لا درويش ها مش في الدنيا يعني فمش مركز ولذلك الايه العلماء منهم العراقي مثل بهذا الحديث على الحديث الباطل الذي يدخل على رجل زاهد وده الحديث ده العلماء بيقولوا عليه باطل طب من السبب هل في حد افتراه ألفه يعني لا ده ثابت لغفلته وزهده ظنه حديث فقال العراقي ايه هو بيتكلم عن اصناف الوضاعين اللي بيكذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت ده من ألفية العراق ألفية العراقي له ألفية اسمها ألفية الحديث نظم علم الحديث كله في الش... بشعر يعني عايز يقول العراقي بقى بيقول والواضعون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا الأحاديث والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه واحد قاعد كده وألف زي ما احنا قلنا في المجلس الماضي واحد فكهاني يقوم مألف حديث كده ربيع أمتي في العنب والبطيخ الهريس اللي هو مشهور بيه الجماعة في الخليج هنا وبتاع الكلام ده في حديث الهريسة تشد الظهر أهو ده حديث موضوع ها وفي حديث لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير ها أهو ده الحديث برضه المؤمن حل يحب الحلاوة يا حلاوة ها أهو ده برضه حديث ها المؤمن كيس فطن أهو ده حديث موضوع برضه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ففي ناس قاعدين متخصصين كده يألفوا أحاديث وينسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام ادي معنى ده الصنف الاول والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه كلام وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند يقول لك اي كلام جميل يعجبك ركب له اسناد وهو كله خير يعني احنا بنقول للناس اسكروا ولا اشربوا خمر ولا ما تصلوش لا كلام جميل مثلا كلام لقمان الحكيم اللي انا قلته في مطلع يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك كلام جميل ركب له سند يا جدع وطيار خلاص اهو بقى حديث ويقول لك ايه نحن نكذب له لا عليه هو انا لما كذبت عليه كذبت عشان احط في جيبي حاجه ولا انا مستفيد هو انا لما اقول من صلى مثلا آه من صلى في اول رجب مئة ركعه دخل الجنه طب ما هو هيقوم يصلي هو لما صلى انا استفدت حاجه هو صلى وتقرب الى الله أهو ده النوع ده بل هو يقولون إنا نكذب له لا عليه خلاص وبعضهم وضع كلام بعض الحكماء في المسند المسند والكلام الايه اللي له سند ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اي من الحديث الباطل او الموضوع ومنه نوع وضعه لم يقصد اللي قاله مش كلام النبي صحيح عليه الصلاه والسلام لكن ما قصدش يكذب على النبي قال لك ايه مثله حديث ثابت اللي احنا بنقوله ده ثابت بن موسى الزاهد مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث زي ما انت تقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العلويات الخ الخ الخ فكلمه الحديث دي اللي انتم بتشوفوها في الكتب يجيب طرف من الحديث ويعمل ثلاث نقط كده يقول لك الحديث يعني ايه كماله الحديث تمام مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت وهلة يعني غفلة غفل غفلة ولم يضبط الحديث ففشى الحديث في الناس الجماعة كان زمان في حاجة اسمها سرقة الحديث زي الجماعة اللي بيسرقوا المحافظ النهاردة والفلوس والجزم من الجوامع والكلام ده كان زمان بيسرقوا الأسانيد يسرق إسناد ثابت بن موسى الزاهد ده مغفل لا يضبط يوم يجي واحد ياخد الحديث من ثابت بن موسى الزاهد ويركب له إسناد من عنده يبقى سرق الحديث من مين؟ من ثابت الحديث أصلا بتاع ثابت ياخده يركب له إسناد من عنده كده ده اسمه حرام دول ايه سراق الاحاديث ولذلك في علم في علم الجرح في كتب الجرح والتعديل تلاقي في بعض الروايه يقول لك ايه يسرق الحديث بعض الناس يقول لك طب يسرق الحديث يعمل بايه؟ هيصرفه فين ده ولا هوديه فين ولا الكلام ده لا يسرق الحديث يبقى ياخد حديث راوي اشتهر الحديث به فيركب له عده اسانيد فلما انت تلاقي الحديث له عده اسانيد يبقى يتهيأ لك انه صحيح ده له اسناد واثنين وثلاثه واربعه اتاري في واحد حرامي هو اللي فرع لنا الاسانيد دي كلها يبقى إذا يقدح في الضبط الغفلة والزاهدون أكثر الناس غفلة ليه يعني مقبل على الآخرة ومش ضابط الكلام ده ومش في دماغه فيقوم يلخبط بقى يدخل حديث في حديث أو يبدل كلمة مكان كلمة من قوادح الضبط الاختلاط إيه بقى الاختلاط ده واحد عقله يفوت يدخل عليه ابنه انت ابن مين يالا انا انت نسيتني يابا وبتقول له يابا كمان انا اعرفك ولا شفتك يا حج ده ابنك لا ولا اعرفه ينكر البدهيات اللي زي دي يقول لك الراجل دماغه فوت اختلط اختلطت عليه الامور زي مثلا عطاء بن السائب ده احد الرواه الثقات لكنه اختلط اختلط تختلط عليه الروايات والاحاديث يدخل حديث في حديث ويضيع الدنيا واحد يصاب بمصيبه تجيله مصيبه فجاه كده يختل ضبطه يحصل يحصل له حاجه زي ما اي بني ادم لا يتحمل المصيبه ممكن تحصل له كارثه الكارثه دي ممكن تبقى في الضبط ما عادش يفكر ما عادش يضبط طب الراوي اللي زي ده الحل فيه ايه العلماء قال لك ننظر من روى عنه قبل الاختلاط فنقبل حديثه ومن روى عنه بعد الاختلاط فلا نقبل حديثه طب تعرفوها ازاي علماء الحديث قال لك دي شغلتنا بقى لما يختلط نشوف اختلط سنة كام وشهر كام ويوم ايه ويدونوه فاللي يروي عنه قبل تاريخ الاختلاط يبقى حديثه صحيح الذي يروي عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه ضعيف طبعا ده مجهود خطير جدا جدا عشان تقدر تجيب كل الرواه المختلطين وتحدد يوم اختلاطهم او سنه اختلاطهم ومن الذي سمع قبل ومن الذي سمع بعد طب احنا ايش عرفنا قال لك علماء الحديث ما تركوا شيئا الا دونوه حتى ممكن تبقى في حكايه حكايه انت بتطالع تاريخ دمشق مثلا ابن عساكر وتاريخ دمشق ده اكبر تاريخ في الاسلام طبع السنه اللي قبل الماضيه في 85 مجلد وده كتاب واحد لابن عساكر حتى قالوا لا نتصور أن يكون ابن عساكر هذا فكر أن يصنف كتابه بعدما كان شابا بل منذ أن عقل وهو يفكر في هذا التاريخ كل من دخل دم... كل من سكن دمشق أو دخلها مجتازا يعني إيه يعني قعد يوم يومين على ما يواصل الرحلة كل واحد دخل دمشق بقدمه عمل له ترجمه طب عايز يعرف اخبار يرحل فرض ان الراجل اللي راح دمشق ده مصري مثلا يقوم يروح مصر علشان يسال عن الراوي ده وينقل كل اخباره من اهل مصر كل حاجه حتى لو كان شيء يبدو بالنسبة لك تافها لكن يحل مشكلة إسناد أي حكاية يعني يقول لك إيه ساعات تلاقي عالم يقول لك فلان لم يسمع من فلان أنت في حكاية من الحكايات يقول لك إيه حدثنا فلان عن فلان أن فلانا لقي فلانا في الطريق فسأله كيف حالك قال له طب تعال نقعد نتغدى طب نقعد مش عارف إيه بتاع الحكاية دي أثبتت اللقاء ولا لأ أثبتت اللقاء أقوم أرد على العالم اللي قال لم يسمع بالحكاية دي مع إنها حكاية مالهاش علاقة بالسماع لكن لها علاقة باللقاء فشوف حاجة زي كده علماء الحديث دونوا كل ما يخطر على ذلك في الكتب يعني شوف عندنا كتب من كتب الجرح والتعديل اللي المهتمة بالكلام عن الرواه وأحوالهم عندنا كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي الحافظ أبي الحجاج المزي زاد عليه في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال حافظ ابن حجر العسقلاني لخص هذا الكتاب في تهذيب التهذيب حافظ الذهبي لخص هذا الكتاب في تذهيب التهذيب عندنا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم البخاري له ثلاث كتب التاريخ الكبير التاريخ الأوسط التاريخ الصغير عندنا تواريخ يحيى بن معين وهذه تواريخ كثيرة عندنا تاريخ أبي زرعة الدمشق تاريخ بغداد تاريخ دمشق تاريخ دارية تاريخ واسط تاريخ نيسابور تاريخ مصر ما من بلد من بلاد الإسلام إلا لها تاريخ واثنين وثلاثة سجلوا في هذه التواريخ كل الرواة الذين رووا ولو حديثا واحدا وكتبوا كل ما وصل إليهم من أخبار هؤلاء أشوف الخطيب البغدادي جاب أشعب كمان أشعب برغم أن أشعب ملوش رواية لكن عشان قال الحديث ده هو قام جايب أشعب وعمل ترجمة لأشعب وحياته كذا وكان بياكل كذا ويشرب كذا وعمل كذا وخلى كذا والكلام ده فنحن أمة عظيمة صانت دينها حقا لكن الإشكال التقصير بتاعنا إحنا وفي الكتب دي حكم العلماء على رواة الحديث دي فأنت عايز تعرف بقى فلان اختلط سنة كام يمكن أن تجد هذا الكلام في كل هذه الكتب وتجيب اختلط سنة كام وتفرز الرواه بقى ده سمع سنة كذا ده سمع سنة كذا. طب افترض ان في تكتمل راوي بعد ما انتش مادته عارف سمع هذه.
سنة قبل ولا بعد ده نعمل في ايه؟ العلماء قالوا نتوقف في روايته ليه يا جماعة؟ قال لك الراوي متهم حتى تثبت براءته والشاهد بريء حتى تثبت تهمته احنا عندنا بيقول بيقول لك الاصل ان الانسان بريء حتى يتهم ها لم ده الشاهد تشتمل مادة هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده